السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله أحمده تعالى وأستعينه وأستغفره وأعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كلام الله تعالى وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار ثم أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا اللهم لا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله كيف حال قلوبكم مع الله أنا عايز أسألك أنت صمت النهاردة يوم عاشوراء ها وانت صمتي النهاردة وأمس وسوع وعاشوراء صمت ولا ما صمتوش حقيقة فاتني في اللقاء الماضي أن أنبه أن أنه كانت فرصة وهي عادة كل سنة أن نصوم تسعة وعشرة وبالمرة 11 و12 ويفضل 13 و14 و15 هيخلصوا الأربع نصوم معاهم الخميس فكان الصيام من الخميس إلى الخميس أخبارك أنت إيه صمت ولا فاتتك الفرصة العظيمة دي من صام يوم عاشوراء غفر له ذنوب غفرت له ذنوب سنة ماضية السنة اللي يعلم بها ربنا اللي فاتت دي 2007 1428 تغفر ذنوبها بصيام يوم يفوتك ليه قل لي يا عم بالراحة الله يرحمك صمت انا صمت صمت صمت طب صمت بجد صيام يعني يقبل عند الله فرصة والله النهاردة الجمعة اجازة مريح في البيت صليت الجمعة قايم براحتك وصليت الجمعة ورجعت قاعد واعتكفت من العصر للمغرب لالتماس ساعة الإجابة يعني صيام يوم ما حصلش فرصتك يا ترى فاتتك عموما لا مجال للندم لكن هذه الفرصة قد تعوض بصيام بكرة لأن الحديث وإن كان ضعيفا صوموا يوما قبله ويوما بعده هي الرسول صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح فيها خالفوا اليهود صوموا يوما قبله أو يوما بعده في رواية ويوما بعده صوموا يوما قبله ويوما بعده فيبقى 9 و10 و11 وتبقى فرصتك بقى 11 ونحط جنبيهم 12 وندخل على الثلاث ايام البيض 13 14 و15 ويجينا الخميس صيام اليوم اللي ترفع فيه الاعمال دي بقى ترفع فيه اعمال الاسبوع فانصموا بالمره احبكم في الله اخوتي في الله وانا كنت ناوي ادخل هذه الحلقه الى سيره النبي مباشره الى سيره النبي مباشره صلى الله عليه واله وصحبه وسلم تعالوا الى سيره سيدنا النبي واحب ان انبه مره اخرى انه ليس المقصد سرد قصه حياه الرسول صلى الله عليه وسلم كما يقول البعض او يسميها البعض وان كان معرفة سيرة الرسول مجرد معرفتها فائدة بل هي من من المهمات المقصودة معرفة سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم من من ال من ال من الاهداف انت تعرف سيرة النبي لكنني اريد مع معرفتك لسيرة الرسول ان ننتفع ان نستفيد انا قلت قبل ان نبدأ في سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم انا مش بحكي قصة ابو زيد الهلالي سلامة ولا عنترة بن شداد ده انا بحكي قصة حبيبي سيدنا النبي خليل الله حبيب الله سيد ولد ادم نموذج الكمال الانساني انا عايز سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم يعيش معانا في القرن الحادي والعشرين سيرته تعيش معانا سيرته تعيش في حياتنا وكنا قد توقفنا مع سيرة الرسول صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم عند ولادته ولد الهدى فالكائنات ضياء وفم الزمان تبسم وثناء وانا كان نفسي اقول لكم شوية شعر بس انا عايز ادخل في في المهم الليلة دي لان عايز حاسس ان انا جعان وعايز انهل من سيرة الرسول حاسس ان انا عطشان وعايز ارتوي بالكلام عن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم حبيبك النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولد رسول الله وتوقفنا مع ولادته وزي ما قلت قبل كده احنا مش محتاجين غلو ولا محتاجين احاديث ضعيفة وموضوعة ولا محتاجين اساطير عشان نهول من سيدنا النبي لا خلينا واقعيين جدا وملتزمين بالاحاديث الصحيحة بكل طاقتنا بكل قدرتنا ان احنا نمشي السيرة الا ان في مناطق من السيرة واقعة في الاحاديث فبنضطر ناخد احاديث وان كانت فيها بعض الضعف لكن لا تؤسس احكاما لكن القضية النهاردة ان احنا بنعتمد على الاحاديث الصحيحة مطلقا الشاهد ايه ولد رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وولادة طفل قد تكون بركة على أمة وقد تكون شؤما على أمة ولد رسول الله لما سيدنا النبي اتولد كان بركة على الدنيا كلها على الدنيا كلها ألم تسمع حديثه فداه أبي وأمي ونفسي رسول الله وهو يقول إن الله اطلع إلى أهل الأرض فمقتهم عربهم وعجمهم فابتعثني آه لما كره الله الأرض بمن عليها بعث الله محمدا صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ليحب الله الأرض ومن عليها نعم هنعرف ازاي سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم غير وجه الأرض غير غير وجهها البسيطة تغير الدنيا الارض دي اللي احنا عايشين عليها اتغيرت بعد ان كانت مليئة بالفجور والفسق والشرك والكفر والالحاد امتلأت ايمانا ويقينا امتلأت عبادة هي مش المشركة لما شافت الصحابة في عمرة القضية بيصلوا في الكعبة قالت لم أرى الله عبد حق عبادته مثلما عبد هذه الليلة هو دي صناعة سيدنا النبي أنه خلف رجالا يعبدون الله حق عبادته ولد رسول الله ولد الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم وكانت ولادته بركة على الدنيا وكانت ولادته بركة على الدنيا بركة حقيقية وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم فكانت ولادته بركة ويذكرني كلمة بركة باسم, باسم حاضنته سبحان الملك من الوقفات بتاعت السنة ان الانسان يتذكر السنة دي زملائه وهم اطفال لما كنا في ابتدائي كنا في فصل في ابتدائي اظن كان 45 طفل 46 تلميذ كان في 14 واحد اسمهم محمد في الفصل من ال 45 آه انا لما اجي اتذكر الان ال 45 طفل دول او ال 45 تلميذ ال 45 شخص اللي كانوا معايا في ابتدائي يا ترى هم فين دلوقتي منهم ناس ماتوا ومنهم ناس عايشين انا مش يعني آه ما اعرفش الا النادر منهم الان لكن سيبك مني تعالوا نعممها كل واحد فينا يتذكر فصله في ابتدائي كده وكان معاه عشرين تلاتين اربعين طفل زيه وتذكر بقى فلان اللي كان قاعد جنبيك اه كان شقي كان الواد ده شقي قوي فلان كان حرامي فلان ده كان كذاب فلان ده لا لا ده كان طيب جدا جدا جدا سبحان الله الولد ده كان غاية في الادب آه الانسان لما يتذكر دول ويجي يشوفهم النهاردة واحد بقى وزير والتاني سواق ميكروباص او نصاب او في السجن واحد بقى شيخ والتاني ملحد ملحد ملحد رفض الدين كافر والتالت فاجر واحد عنده شركات واعمال وفلوس وغرقان في الدنيا لشوشته وناس الاخره واحد غلبان عايش على قد حاله ومستور من الذي قسم هذه الارزاق تذكري كده زميلاتك فلانة اتجوزت وفلانة ماتت وفلانة ما اتجوزتش وفلانة عندها فلوس تانية فقيرة تالتة مريضة دي عندها اولاد دي ما عندهاش دي عندها بنات ودول صبيان من مقسم الارزاق من واهب النعم انه الله الله العليم الحكيم فهمني العليم بعلم سبحانه وحكمة يضع الشيء في موضعه يقول جل جلاله ولقد اخترناهم على علم ولقد اخترناهم على علم على العالمين آه فاختيار النبي صلى الله عليه وسلم زي ما قلت لكم في الحلقات اللي فاتت آه ان كانوا المتطلعين للنبوة كتير بس ربنا اختار سيدنا النبي على علم وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا أنا قبل ما أدخل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم عايز أقول لك وأقول لك وأقول لكم كلكم ليس لك إلا الرضا أعطاك أو منعك كنت لسه النهاردة بقول إن ربنا سبحانه وتعالى قد يتعبد العبد بما يخالف هواه بما يشتهي بغير ما يشتهيه هو بغير ما يظن أنه يصلح له يعني أنت مفكر إنك تنفع رئيس مجلس إدارة وسبحان الله العظيم انت شايف ان الاقدار خلتك عامل ولا ساعي انت شايف كده لا لا لا ده هو ده اللي ينفعك وهو ده اللي انت تنفع له والله يعلم وانتم لا تعلمون اللي انت فيه ده لو رضيت به واستثمرته في عبادة ربك وعشت معاني العبادة والطاعة والرضا والأنس بالله هو ده اللي يوديك الجنة ما فيش غيره نرجع بقى للاختيار الرباني لسيدنا محمد اختيار ربنا سبحانه وتعالى حين اختار النبي الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول كنت نبيا وادم بين الماء والطين وان ادم لمجندل في طينته الحديث صحيح فربنا اختار سيدنا محمد قبل خلق السماوات والارض بخمسين الف سنة ان محمد بن عبد الله بن عبد المطلب هيبقى نبي وزي ما قلنا ان ربنا اعد له الارض هيئ القرشيين وهيئ مكة وهيئ الدنيا لاستقبال النبي صلى الله عليه وسلم وقضينا فيها حلقات طويلة كذلك هيئ له اذا ارادك لامر هيئك له شوف اسمه محمد وما كانش من الأسماء المشهورة في الجاهلية إنهم يسموا محمد لا وابوه عبد الله لا لا وجده عبد المطلب لا لا لا وبلده مكة وإعداد لجده إن يبقى عنده زمزم ده من الإعداد لا لا لا شوف اول واحدة ترضعه اسمها سويبة من الثواب الاسماء بقى اختيار الاسماء حاضنته اسمها ام ايمن من اليوم اسمها بركة دي كنيتها ام ايمن اسمها بركة آه امه امنه من الامان مرضعته حليمه من الحلم السعديه من السعد سبحان الملك تعالوا لنسير مع رسول الله نعيش معه جزءا من طفولته كيف قصه حليمة السعدي وأنا سأقرأ الحديث متعمدا علشان عايزين نتعلم اللغة العربية الفصحى ركزوا معايا واسمعوا وسمعوا أولادكم عايز الأطفال يسمعوا معانا ويقولوا يعني إيه يعني إيه آه يسألوا هي ليه كان في مرضعه ليه امه ما رضعتوش ما كانش عندها لبن يعني لا لا لا كان عادة العرب انا هعد كم غلطة اللهم صل على محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم انا اسف معلش دي حتة بره الموضوع آه العرب كانت عادتهم انهم اذا ولد لهم طفل ليست امه التي ترضعه وانما ترسله الى البادية البادية دي اللي هي الصحراء الصحراء في ناس عايشين في الصحراء ودي شغلتهم مرضعات شغلتها انها تيجي تاخد الاطفال من المدينة وتاخدهم الى البادية يرضعوا ليه لان في البادية في الصحراء ينشأ الطفل وله عرامة يعني عرامة يعني قوة وعنفوان ينشأ الطفل اه تجد الصحراء شاسعة فتبقى عينه شايفة سماء وارض هو النهاردة ضعف الابصار ده جه منين حتى اطباء العيون يقولوا كده ان الانسان ينبغي انه يكون في مجالات بعيدة جدا للعين كل فترة وكل فترة يعني كل ساعتين ثلاثة قصده لازم دي, دي من اسباب صحة النظر و في ال في ال في الباديه يجري يجري ويتنطط النهارده الشقق خنقت الاطفال بقت شقه والشارع ما, ما, ما فيش مجال وما تقوليش بقى مين يامن على اولاده في مركز شباب ولا في نادي ولا مش ممكن فاللهم ارحم اولادنا اللهم ربي لنا اولادنا اللهم اصلح اولادنا اللهم هيئ لاولادنا ما يصلحهم اللهم هيئ لاولادنا ما تحفظهم به كما تحفظ عبادك الصالحين يا رب العالمين اللهم ربي لنا اولادنا اللهم اجعلهم بفضلك صالحين معانين محفوظين برحمتك يا حي يا قيوم آه في الصحراء زي كده يجري ويتنطط ويلعب ويشيل ويسمع اللغة العربية الفصحى من العرب الأقحاح فينشأ في سنتين تلاقي الولد يفرد ابن أربع سنين لأن في, في البادية يأكل حاجات ناشفة تنشف سنانه أول ما تطلع له سنان يعني آه يتعامل مع أشياء ثقيلة وعنيفة تطلع له عضلات رجولة مبكرة فتعالوا قصة حليمة السعدية عن عبد الله بن جعفر قال كانت حليمة بنت أبي زؤيب السعدية أم رسول الله صلى الله عليه وسلم التي أرضعته تبقى اسمها أم من الرضاعة اللي رضعته تحدث أنها خرجت من بلدها مع زوجها وابن له وابن لها ترضعه في نسوة من بني سعد بن بكر تلتمس الرضعاء كان العشرة مرضعات ينزلوا مع بعض من البادية يروحوا المدينة اللي هي مكة يسموها الحضر فينزلوا إلى الحضر ليبحثوا يمروا على البيوت يسمعوا فلانة ولدت فلان ربنا رزقه بمولودة بمولود فيروحوا عايزين مرضعة عايزين مرضعة تعرض المرضعات أنفسهن على البيوت تلتمس الرضعاء قالت وذلك في سنة شهباء شهباء يعني ذات قحط وجدب من الشهب من البياض فالسنة الأرض بيضة مش خضرة عشان كده اسمها سنة ايه شهباء لم تبق شيئا قد جاع الناس حتى خلص إليهم الجهد قالت فخرجت على أتان أتان يعني أنثى الحمار حمار أنثى حمارة يعني فخرجت على أتان لي قمراء قمراء يعني بيضة بتقول كانت راكبة حمارة بيضاء ومعي زوجي الحارث ابن عبد العزة وقد أدمت أتاننا أدمت يعني بقت رجليها بتجيب دم او ركبها من ان بقت جلد على عظمة ومن كتر المشي بدأ الجلد ده يدمي أدمت أتاننا معنا شارف لنا معهم معزة كبيرة في السن اسمها شارف شارف قالوا اسمها شارف يعني شارفت الموت قربت تموت معنا شارف لنا معزة كبيرة في السن قربت تموت والله ما تبض تبض يعني تخر تنقط والله ما تبض بقطرة لبن وما ننام ليلنا أجمع من صبينا الذي معي من بكائه من الجوع طول الليل سهرانة بالولد بيبكي من الجوع وما في ثدي ما يغنيه لبن رضعه ولا المعزة فيها لبن نسقيه ولكننا نرجو الغيث والفرج فخرجت على أتاني تلك فلقد أذمت بالركب الأولانية أدمت بالركب وقلنا معناها ودي أذمت بالركب والاثنين ينفعوا الاثنين في نفس الوضع المعنيين هم هم أذمت بالركب يعني وهي ماشية مع الركب الحمارة اللي هم راكبينها هي وزوجها وطفلها ماشية بطيئة فخلت الركب كله يزمها يشتم الحمارة امشي على التلطينة اضربيها خلينا نعدي اه يشتمون أذمت جلبت المذمة والذم بقوا يزم الركب كله يزم, يزم هذه الحمارة حتى شق عليهم ضعفا وعجفا بقى تعبوا من المشي وما فيش اكل ولا شرب حتى قدمنا مكة نلتمس الرضعاء فما منا امرأة الا وقد عرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأبى هم انا الحديث ما قالش عاداتهم كانوا كان بس نقول سبعة تمن عشر نساء جايين مرضعات عايزين ياخدوا طفل يرضعوه كل المكة عارفين ولد محمد صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكل اللي تيجي تروح على فين على بيت النبي صلى الله عليه وسلم فيعرض عليها رسول الله فترفض انها تاخده ليه فتأباه اذا قيل لها انه يتيم وذلك ان إنما نرجو المعروف من أبي الصبي فكنا نقول يتيم ما عسى أن تصنع أمه أو يصنع جده فكنا نكرهه لذلك ما كانوش بيرضوا ياخدوا الأيتام اللهم كن لأيتام المسلمين اللهم كن لأرامل المسلمين اللهم كن لفقراء المسلمين اللهم كن لمرضى المسلمين اللهم كن لضعفاء المسلمين اللهم كن لهم ولا تكن عليهم وامكر لهم ولا تمكر بهم وأعنهم ولا تعن عليهم اللهم صب عليهم الرزق صبا ولا تجعل معيشتهم كدا واجعلهم من عبادك السعداء يا حي يا قيوم آمين تقول ان اليتيم نقول طب امه هتعمل ايه ولا جده هيعمل ايه اللي بيكرم ابو الولد ابوه هو اللي بيصرف فاذا كان ابوه ميت فكانوا يكرهون اليتيم لاجل ذلك فما من واحدة الا وعرض عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم فتأباه لا يتيم لا قالت فما بقيت امرأة قدمت معي إلا أخذت رضيعا غيري سبحان الملك لموا الأطفال اللي في القرية اللي في مكة كل واحدة خدت رضيع إلا حليمة السعدية تلف مكة يمين شمال فوق تحت هنا هناك مش لاقي حد قالت فلما اجمعنا الانطلاق طول النهار بيلفوا جه بالليل هيمشوا بقى هيسافروا هيرحلوا الى البادية الى بلدهم الى ديار بني بكر فلما اجمعنا الانطلاق قلت لصاحبي اني لاكره ان ارجع من بين صواحباتي ولم اخذ رضيعا قالت له كل واحدة خدت واحد وانا هرجع فاضية كده لا والله لأذهبن إلى ذلك اليتيم فلآخذنه قلت له اليتيم ده اللي احنا سبناه والله وحاخده قال لا عليك أن تفعلي فعسى الله أن يجعل لنا فيه بركة قالت فذهبت إليه فأخذته وما حملني على ذلك إلا أني لم أجد غيره شوف بقى قد يأتيك رزق وأنت ترفضه وهو الخير لك قد تستنكف يعني كانت ممكن حليمة تقول لا احسن صويحباتي يقولوا يقولنا ده احنا كلنا سبناه انت خدت الفضلة وترفض تاخده لكن هي دي الاختيارات الربانية اللي انا قلت لك عليها في الاول اصحابك خدوا ايه وسابوا ايه عملوا ايه وهم فين وانت فين دي اختيارات ربانية اختيارات الهية ترتيبات من الرب جل جلاله سبحانه وتعالى فلو أنك رضيت قسم الله لك لصرت أغنى الناس لو أنك بحثت عن رضا ربك قال لها عسى أن يجعل الله لنا فيه بركة قالت فلما أخذته رجعت به إلى رحلي بيتجمعوا هم في نقطة تجمع كده خارج مكة عاملة خيمة صغننة والرحل بتاع الدابة اللي هي بتحط فوق الدابة حطها في الأرض بتقعد عليه فقعدت في الرحل رجعت به إلى رحلي فلما وضعته في حجري أقبل عليه ثدياي بما شاء من لبن فشرب حتى روي وشرب معه أخوه حتى روي ثم نام الله أكبر بركات سيدنا النبي بدأت تظهر بقى ايه ده هو بركاته هو طفل اه اه طبعا مش بقول لك ربنا بيهيئ له ربنا بيصنع له ما تصلي عليه صلى الله عليه واله وصحبه وسلم فتقول اول ما حطيته في حجري واعطيته ثديي فوجئت لبن يتدفق هو يرضى يرضى يرضى يرضى لحد ما نام جبت اخوه رضا هو كمان لحد ما شبع ونام اخوه اللي هو يعني ابنها في الرضاع اللي هو كانت بترضعه برضه اخوه في الرضاع قالت ثم نام وما كان ينام قبل ذلك وقام زوجي الى شارفنا تلك احنا قلنا شارفنا اللي هي المعزة اللي شارفت الموت كبيرة في السن الى شارفنا تلك فنظر اليها فإذا هي حافل حافل ملتم ممتلئة الضرع باللبن الضرع بتاع المعزة مليان مليان لبن فحلب منها حتى شرب وشربت حتى انتهينا ريا وشبعا الولدين رضعوا ناموا وال والمعزه اللي معاهم او ال- العنزه مليانه لبن حلبوها شربت هي وشرب زوجها لحد ما شبعوا فبتنا بخير ليله فقال لي صاحبي حين اصبحت اتعلمين والله يا حليمه لقد اخذت نسمه مباركه قلت والله اني لارجو ذلك آه. بدات بركات سيدنا النبي ص- بركات الله تنزل على سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم فكان من بركاته صلى الله عليه وسلم ان باتوا جميعا بخير ليله ما ما- باتوا في افضل حال بمجرد انهم خدوه لاحظ زوجها كده قال لها عارفه والله يبدو ان الولد ده هيبقى فيه بركه قالت ثم خرجنا وركبت اتاني تلك احنا قلنا الاتاني اللي هي ايه ها آه الحمار إيه؟ انثى الحمار انتوا بتصلوا على النبي ولا مش معايا صلوا على سيدك النبي صلى الله عليه وسلم وانت يا عم انت يا ستي انت يا جماعه الخير اخواننا الله يرحمكم ركزوا معايا وصل على سيدك النبي صلى الله عليه واله وصحبه وسلم ثم خرجنا وركبت اتاني تلك اللي هي ازمت بالركب وحملته عليها معي فوالله لقد قطعت بنا الركب ما يقدم عليها شيء من حمرهم كلهم معهم ذكور الحمار حمار آه، يعني حمار حصاوي كده آه، جامد آه، سريع بيجري فوجئت ان الحمار التي معها سبقت الجميع بقت اول واحده قدام حتى ان صواحبي ليقولن لي يا ابنه ابي زهيب اربعي علينا اربعي علينا يعني على مهلك امشي بالراحه اربعي علينا اليس هذه اتانك التي كنت خرجت عليها فأقول لهن بلى والله إنها لهي هي فيقولن والله إن لها لشأنا الله شوف بقى لما لما ترزق بولد فيه بركة تلاقي ولادته بركة على الأم تلاقي الأم قامت صحتها أحسن وتلاقي الاب ربنا فتح له باب رزق وتلاقي ال- المشاكل اتحلت وتلاقي يبقى الولد بركة على الأسرة أو الطفل أو المولود وأحيانا يبقى المولود والعياذ بالله اللهم إنا نسألك ذرية صالحة اللهم أصلح لنا في ذرياتنا آه، الشاهد ان حتى الحمارة اللي سيدنا النبي ركبها جريت وصحت وسبقت قالت ثم قدمنا منازلنا من بلاد بني سعد وما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها وصلنا للبلاد للبلد للديار للمكان اللي احنا ساكنين فيه وكانت جدب صحراء ارض صفراء فيهاش نقطه خضار فيهاش زرعه ولا نبته واحده ما اعلم ارضا من ارض الله اجدب منها فكانت غنمي تروح علي حين قدمنا به معنا شباعا لبنا فنحلب ونشرب وما يحلب انسان قطره ولا يجدها في ضرع تقول الغنم بتاعتي انا ترجع مليانة لبن شبعانة لبن وكل اللي حوالينا من كل الجيران والاصحاب والبادية ما يحلبوش قطرة واحدة ولا يجدها في ضرع حتى إن كان الحاضر من قومنا يقولون لرعيانهم الرعاة بتوعهم اللي بيرعوا غنمهم ويلكم اسرحوا حيث يسرح راعي ابنة أبي ذؤيب شوفوا حليمة الغنم بتقدر ترعى فين ايه وما فتروح أغنامهم جياعا ما تبض بقطرة لبن وتروح غنمي شباعا لبنا فلم نزل نتعرف من الله زيادة الخير به صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم تقول طول الوقت شايفين خير من يوم ما دخل بيتنا والخير جه والخير بيزيد والخير بيعم والخير على طول في وجوده ومعاه وبيه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم قالت وكان يشب شبابا لا يشبه الغلمان كان بيكبر بسرعة مش زي الأطفال فلما بلغ سنتيه فلم يبلغ سنتيه وبيقعد في الرضاعة سنتين فلم يبلغ سنتيه حتى كان غلاما جفرا كان كبير كده حتى كان غلاما جفرا فقدمنا به على امه ونحن احرص شيء على مكثه فينا لما كنا نرى من بركته فكلمنا امه وقلنا لها يا ظئر الام يعني لو تركت ابني عندي حتى يغلظ فاني اخشى عليه وباء مكه قالت فلم نزل بها حتى رددناه معنا راحوا اما بلغ سنتين صلي عليه صلى الله عليه وسلم وزي ما بتقول طول الوقت شايفين بركات سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بتزيد ف حريصين انه ما يرجعش فراحوا الام قالوا لها احنا عايزين محمد يفضل معانا احنا خايفين عليه من الوباء في مكة من الامراض يعني فخليه يرجع معانا فضلوا يتحايلوا عليها ويراودوها حتى وافقت قالت فرجعنا به فوالله انه بعد مقدمنا به باشهر مع اخيه في بهم لنا خلف بيوتنا عندهم بهم يعني يقول ابل غنم ده اللي كان معروف في ارض العرب لم يكن يعرف عندهم البقر ولا الجاموس في بهم لنا غنم ماعز ابل اذ اتانا اخوه يشتد فقال لي ولابيه ذاك اخي القرشي قد جاءه رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاه وشقى بطنه وهما يسوطانه قال أنا, أو أنا وأخويا بنلعب فوجئت راجلين جم نيموا أخويا في الأرض وشقوا بطنه وبعدين دلوقتي بيخيطوه يسوطاني قالت فخرجت أنا وأبوه نشتد نشتد يعني بنجري جري جري خرجت هو وأبوه يجروا يجروا أبوه من الرضاعة يعني زوجها آه فوجدناه قائما لو واقف منتقعا وجهه قالت فالتزمته التزمته يعني حضنته فالتزمته والتزمه أبوه حضنته وأبوه حضنه وقلنا له ما لك يا بني قال جاءني رجلان عليهما ثياب بياض فأضجعاني فشق بطني فالتمس فيه شيئا لا أدري ما هو قالت فرجعنا إلى خبائنا قالت وقال لي أبوه والله يا حليمة لقد خشيت أن يكون هذا الغلام قد أصيب فألحقيه بأهله قبل أن يظهر به ذلك دي الحادثة المشهورة اللي اسمها حادثة شق الصدر ومسألة زي مسألة شق الصدر آه بيكتر فيها اللت والعجن والكلام كتير ممن آه يعملون عقولهم في النصوص في الآيات والأحاديث يعني إذا صح الحديث انتهت عندنا القضية الحديث إسناده صحيح واحنا اتكلمنا في كيف وأخواتها قبل كده عن موضوع الإسناد إنك لما تيجي تحدث عني تقول سمعت محمد حسين محمد بن حسين يعقوب يقول كذا فسمعك ابنك أو سمعتك زوجتك فراحت قالت في بيتهم عند اختها انا سمعت زوجي بيقول سمع فلان بيقول كذا فلما اختها سمعت وراحت تاني يوم الشغل قالت فزميلتها سمعتها مثلا فقالت حدثتني اختي ان زوجها سمع فلان ده اسمه الاسناد الاسناد ده الناس اللي رووا الحديث اذا كانوا الناس دول من اهل الصدق والامانة والتحمل والاداء يبقى الحديث صحيح فيهم واحد ضعيف فيهم واحد كذاب في واحد واحد لما كبر اختلط يبقى الحديث ضعيف او موضوع او او الى اخره مشكوك في صحته بنقول اذا صح الاسناد فالحديث صحيح اذا صح الاسناد والحديث صحيح والمتن يبقى هذا المقبول نقبله ونعتقده ونعمل به يجي واحد يقول ازاي يا عم يشق بطنه ويطلعوا شوف القصص وحكايات مش قصص وحكايات اعتقدنا انه تم فعلا شق الصدر واستخرج مضغة قال هذا حظ الشيطان وان شق الصدر جرى مرتين مرة وهو طفل ومرة بعد النبوة مرة تانية في مكة الحديث مشهور في صحيح البخاري انفرج سقف بيتي وانا في مكة فنزل ملكان فشق صدري ومعهما طست من ذهب فاستخرج قلبي الحديث سيأتي معنا نحن نؤمن بشق الصدر الحديث صح جاء ملكان يقال انهم جبريل وميكائيل في الحديث لم يسميا شق صدره اخرج قلبه استخرج مضغة او علقة هذا حظ الشيطان غسل صدره بماء زمزم في طست من ذهب ثم اعاد قلبه الى مكانه والتأم صدره مسح على صدره بنهديك مدني ويتوب عليك مسح على صدره فالتأم التأم صدره خلاص وعاد كما كان ما فيش حاجة باينه خالص انتهى لما مرضعة حليمة السعدية وزوجها سمعوا القصة خافوا فزعوا بس الواد حصل له حاجة رجعي لأمه قبل ما يبان عليه قالت فاحتملناه فقدمنا به على أمه فقالت ما أقدمك به يا زئر مرضعة زئر هنا مرضعة وقد كنت حريصة عليه وعلى مكثه عندك رجعت الولد ده ليه ما انت كنت حريصة انه يفضل عندك ايه اللي حصل قالت قلت قد بلغ الله بابني وقضيت الذي علي وتخوفت الأحداث عليه فأديته لك كما تحبين قالت لا أنا عملت اللي عليا سنتين كفاية كده وأنا خايفة بقى يحصل له حاجة لا لا أنا سلمه لك سليم وماليش دعوة قالت ما هذا بشأنك قلب الأم قالت ما هذا بشأنك لا لا لا لا, لا القصة مش كده فاصدقيني خبرك قالت فلم تدعني حتى اخبرتها الخبر ما سابتهاش قولي لي ايه اللي حصل لا لا لا لا, لا. الرجعه دي مش طبيعيه لا لا لا لا قولي الحقيقه ايه اللي حصل لازم تقولي مش سايباك لما تقولي الحقيقه ايه ايه اللي حصل له خايفه من ايه قالت فاخبرتها ده جاله رجلين لابسين ابيض شقوا صدره واحنا خايفين قالت فتخوفت عليه الشيطان انت خايفة لا الشيطان يكون هو اللي عمل كده قالت فقلت نعم قالت امه كلا والله ما للشيطان عليه سبيل وان لابني لشأنا آه دي امه امنة كانت آه على يقين بقى عندها خبر ايه الموضوع قالت افلا اخبرك خبره دي ام سيدنا النبي السيدة امينة بنت وهب تقول لها افلا اخبرك خبره قالت قلت بلى قالت رأيتني حين حملت به أنه خرج مني نور أضاء لي قصور بصرى من أرض الشام ثم حملت به فوالله ما رأيت من حمل قط كان أخف منه ولا أيسر منه ثم وقع حين ولدته وإنه لواضع يديه بالأرض رافع رأسه إلى السماء دعيه عنك وانطلقي راشدة وهكذا ولد النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم الأم قالت لها انت خايف عليه لا لا لا لا ده ابني ما يتخافش عليه انا عارفاه لما حملت به رأيت نورا اضاء قصور الشام وكان حمله خفيفا ولما ولدته وقع واضع يديه في الارض رافع رأسه الى السماء وهكذا ولد النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم زيد النبي صلى صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم ولد النبي صلى الله عليه وسلم ولكنه ولد يتيما ولم يكن اليتم في هذه السن المبكرة مؤثرا على نفسيته ولا على شخصيته لأن الله تعالى هيأ له الكفالة من جهة جده صاحب الجاه والمنزلة فلم يشعر بفقد أبيه وهنا تأتي قضية كفالة اليتيم النهاردة آه الأيتام كتير اللهم ارزقنا حسن الخاتمة اللهم لا تتوفنا إلا وأنت راض عنا اللهم اكفل أيتام المسلمين كفالة اليتيم عمل كتير من الناس بيحبه ويظن كثير من الناس ان بكفالة اليتيم انك تديله فلوس القضية اكبر من الفلوس شفت الميزة اللي ربنا سبحانه وتعالى اكرم بها سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ان كفل له جده ان كفله جده ربنا هيأ له جده انه يحوطه بالعناية والرعاية والاهتمام هو ده اللي بيحتاجه اليتيم صح الحديث ان من مسح برأس يتيم فله بكل شعرة مستها يده حسنة القضية مش بس مسح الرأس بس مسح رأس اليتيم انك تلمسه تحط ايدك على دماغه ت- يحس بالحنو الحنان اللي هو فقده بالأبوة اللي هو فقدها معلش انا مضطر اضع ايدي على جرح ان الولد اليتيم لما يموت ابوه امه بتعمل ايه وعمه بيعمل ايه وجده بيعمل ايه وجدتيه بيعملوا ايه الرسول صلى الله عليه وسلم قال انا وكافل اليتيم كهاتين وذكر انه تسابقه امرأة في الجنة مات زوجها فجلست على ايتام لها تربيهم حتى كبروا مشكلة كبيرة في قضية كفالة اليتيم وإنها مش فلوس وإنما اهتمام وتربية وعطف وحنان كلاءة مشكلة الأيتام في زماننا انهم مش لاقيين ولا حتى الفلوس كنت هقول لاقيين فلوس بس مش لاقيين ولا حتى الفلوس وان كنت اظن ان او انا اعرف بعض الجمعيات انه عندهم فائض في بند الايتام عشرات الالاف ان لم اكذب مئات الالاف من الجنيهات وسايبينها في البنوك الشاهد ايه اللي انا عايز ايه اللي انا عايز اتكلم فيه تحديدا في موضوع اليتيم في موضوع اليتيم اشتهي اتمنى ان ام بعدما يموت زوجها تعيش لهؤلاء الايتام وياما امهات عاشوا لكن آه، افشيكم سرا خايف لا يكونوا في الاخر ندموا ندمت ندمت ان الاخر الولد اتجوز تزوج والبنت تزوجت وهي قاعده لوحدها طب بتندمي على ايه فلازم من البدايه تبقى الام اللي هتجلس لتربيه الايتام تعلم ان هذا مصيرها وانها عايشه لكده ان تربي الايتام يتزوج الولد وتتزوج البنت وفي الاخر تلاقي نفسها لوحدها طب تعمل ايه المسكينة وكلام الجرايد بقى والقصص تعالى النهاردة بقى اللي هيجيبوا بكرة اخبار اليوم والقصص واللي بيجيبوا آه، آه، اهرام الجمعة والقصص وبقت ال- الجرايد كلها قصص وتقول قاعدة بين اربع حيطان والسن ومحتاجة حنان محتاج انا كمان محتاجة حنان انا كمان محتاجة ليا حاجات ضرورية وبشرية وطبيعية ده كلام كلام الناس اللي عايزين الدنيا كلام الناس اللي بيدوروا آه على الدنيا وانا ما بزعمش ان الكلام ده غلط ولا حرام لا امرأة محتاجة راجل تزوجي مش حرام محتاجة عناية ورعاية وحنية و انت حرة ده موضوعك لكن اللي عايزة الاخرة وعايزة تبقى مع النبي كده وعايزة تبقى قريبة من ربنا كده ده موضوع مختلف ملوش علاقة بقى ان حاجات فطرية وحاجات طبيعية و... والزمن والظروف ما... الناس بتوع ربنا موضوعهم مختلف اذا كلمت الام وانا ما بظلمش الارملة بقول الارملة لو عايزة تتزوج تتزوج حلالها ما يعني لم تسئ ولم تخطئ ولم تضر و و خالص حقها حقها شرعا لكن انا بتكلم عن درجة اعلى من دي درجة انسانة ها ارتقت فوق بشريتها عليت فوق فوق فوق كونها انسانة لها حظوظ وحقوق لا لا لا دي بقى بقت أمة الله ده موضوع مختلف خلصنا دي بسأل فين الجد وإنه يعيش لهذا الطفل هي دي ربنا كفل وأعد لرسول الله عبد المطلب جد ومش أي جد بقى قال العباس رضي الله عنه عم سيد الناس صلى الله عليه وسلم سيدنا العباس عم النبي صلى الله عليه وسلم قال كان عبد المطلب أطول الناس قامة كان طويل وأحسن الناس وجها جميل وما رآه أحد قط إلا أحبه في ناس كده ميزته انه سهل يتحب كل اللي يشوفه يحبه كل اللي يقابله يحبه كل اللي يتكلم معاه يحبه كل اللي يقرب منه يحبه في ناس كده في بشر كده ربنا خلقهم كده ربنا جعل لهم ال ال الجو ده انه محبوب يتحب كان كان كان عبد المطلب من الشخصيات دي ان اللي يشوفه يحبه طويل ووجهه جميل جدا وكان له مفرش في الحجر هيجي معانا قصة بناء الكعبة هتيجي معانا بس لما الرسول قبل 35 سنة آه ان كانت الكعبة مبنية وفي الحجر حجر اسماعيل كان في الحجر ده في مكان آه مفرش يعني حاطين له آه شلته ومسند كان له مفرش في الحجر لا يجلس عليه غيره ولا يجلس عليه معه أحد وكان الندي من قريش حرب ابن أمية فمن دونه يجلسون حوله دون المفرش يعني كانت الفرشة بتاعت عبد المطلب كده هو يقعد زي المكتب ده كده بالظبط هو قاعد هنا المفرش مدور زي كده وهو قاعد بيقعد هنا في المكان ده ويركن ظهره كده ويبقى قدامه مدور كده ما حدش يقرب من المفرش كله يقعد بعد المفرش حواليه يجلسون حوله دون المفرش فجاء رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم وهو صغير لم يبلغ فجلس على المفرش كانوا حتى لو جم وعبد المطلب مش موجود الكل يقعد من بعيد وسايبين المفرش فاضي الرسول صلى الله عليه وسلم جه من بره كده راح قاعد على المفرش فجبزه رجل راح واحد شده من على المفرش ايه اللي قعده هنا ده فبكى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال عبد المطلب وذلك بعدما كف بصره في اخر حياته عميت عيناه فبعدما كف بصره سمع سيدنا النبي بيبكي صلى الله عليه وسلم فقال ما لابني يبكي وكان بيسمي محمد ابنه كان يقول ابني بيبكي ليه قالوا له اراد ان يجلس على المفرش فمنعوه فقال عبد المطلب دع ابني يجلس عليه فانه يحس من نفسه بشرف وارجو ان يبلغ من الشرف ما لم يبلغ عربي قبله ولا بعده كل الناس كانت شايفة من سيدنا النبي ان هو هيبقى حاجة كبيرة وعايزين نتعلم حتة هنا في التعامل مع الاولاد فعلا الاولاد محتاجين وقت ومحتاجين عناية والله يكون في عون اولادنا والله احنا مش فاضيين لهم ولا قاعدين لهم والحقيقه ان احنا مضيعين مضيعين حقهم اكثر الناس بلاقي انا بتكلم عن نفسي وعن اللي زيي فعلا محتاجين نقعد مع اولادنا كده ابص للولد ده واقول اه الولد ده على فكره دماغه شغاله طب اشغله ازاي وبص للولد ده اقول اه الولد ده محتاج نفسيته تتظبط وبص للبنت دي وقول اه البنت ديك لا يبدو انها اكبر من سنها ان الانسان يتفرس اولاده ويقعد معاهم يشوفهم من بعيد ويشوفهم من قريب اقول لكم حاجة يعني واقعية امس ولادي خلصوا امتحانات نص السنة وراجعين عاملين هيصة في البيت ومولد وضجيج خلصنا امتحانات هنلعب ما حدش يقول لنا حاجة خلاص اللعب اللعب اللعب فسبحان الله يعني فعلا عملوا هيصة في البيت مش طبيعية امبارح والنهاردة فجبتهم بعد صلاة العصر وقعدتهم في المسجد قلت لهم يا ابني ربنا بيقول فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب فليتفرغ من الامتحانات مش بس يلعب ما تبقاش القضية كلها اللعب هو انت بطلت لعب من أصله يعني امتحانات ولا غيره فاقعدوا نشوف التجويد اقرأ الفاتحة وبدأوا يقرأوا ونصحح التجويد نلمح عند الأولاد غلطات هو مش واخد باله منها يعني ايه, إيه مثلا اياك نعبد واياك نستعين لا غلط يا ابني هي مش نعبد هي نعبد اياك نعبد واياك بدو واياك الدال عليها ضمه اعملها كده لا ده شفت بتقرا الفاتحه غلط او انت مش عارف الفاتحه فاتحه الكتاب القران مالك يوم الدين غلط لا مالكي كسره لا لا لا مش مالكي لا لا كسرة كسرة مالك يوم الدين ولا الضالين لا لا غلط غلط غلط مش ولا الضالين الضاد عليها شدة ولا الضا لا لا لا كده بقى الطه بتقول ولا الطالين غلط لا ولا الضاد نخرجها من بين الضروس وهكذا لولاه الأولاد اللي يشغلهم ترتاح من المشاكل ومن الدوشه لكن اذا سبتهم لازم يفسدوا عليك حياتك ويفسدهم كانوا بيعلمونا زمان في الدعوة يقولوا ايه, إيه المعسكر الذي تكسر فيه البطالة تكسر فيه المشاغبات يعني ايه يعني البيت اللي فيه ناس بطالين ما عندهمش شغل كتير يعملوا مشغلات كتير فلو شغلتهم تفرغ طاقتهم مش بقول القرآن بس مفيش مانع انهم يلعبوا احيانا وانا لسه قلت في الحلقة اللي فاتت ان الاولاد يلعبوا يلعبوا بس مش طول الوقت قدام الكمبيوتر غلط غلط الكمبيوتر والتلفزيون وجلوسهم قدامه غلط لا لا عايز ينزل يلعب بالكوره يلعب بمر... على مرجيحه يلعب لكن القعده هذه اثبت في كتاب اسمه الاسره امام الاسره المسلمه امام التلفزيون يقول انها بتجيب العتا يطلع الولد معتوه تخلف متخلف كثره الجلوس بهذه الطريقه الشاهد جده لما تفرغ له مال الولد بيبكي كان عايز يجلس شو جد اه ان لأب ان لابني هذا شأنا دعوه يجلس عليه فانه يحس من نفسه بشرف الولد عايز يأذن عايز يأذن أذن عايز يصلي إمام يصلي إمام بأمه وأخواته يصلي إمام عايز يجود قرآن جود قرآن أه لما تحس ان هو عايز يبقى زعيم خليه زعيم اه في خ... في خروجه كده انت بقى الرئيس النهارده قول لنا نعمل ايه هناكل ايه انت يلا هات كذا اعمل كذا سوي كذا هي دي قضيه فن اداره الحياة الزوجية فن تربية الأولاد بس ده محتاج تفرغ عبد المطلب لما حس ان ابنه يحس يحس بشرف ادوله الشرف ده خلوه يجلس وهكذا نشأ رسول الله صلى الله عليه وسلم احنا ماشيين مع سيدنا النبي خطوة خطوة نشأ في مضارب بني سعد وذكر لنا حديث حليمة السابق تلك الفترة السنتين سنتين ونص قرابة ثلاث سنين قضاها رسول الله صلى الله عليه وسلم وبان فيها من بركاته على حليمة وقومها ما جعلها حريصة عليه فلم ترده بعد سنتين كعادة العرب بل استبقته عندها للسنة الثالثة حتى حصلت حادثة شق الصدر و فأعادته حليمة إلى فأعادته حليمة إلى أمه بعدما جرت حادثة شق الصدر حادثة شق الصدر أنا عايز أقف معاها وقفة كمان زيادة انها كانت اعداد مبكر للنبوة اعداد مبكر للعصمة من الشر والعصمة من الشرك سبحان الله العظيم مكة كانوا يعبدون الأصنام وكان هذا هو الغالب في حياة العرب في الوقت ده والرسول هيخرج كان على حوالين الكعبة 360 صنم حوالين الكعبة 360 صنم متعلقين على الكعبة من بره فهيخرج يفتح عينيه يلاقي أصنام كيف يحميه الله من هذا هذه الحماية تهيئة للعصمة وتهيئة للوحي وتهيئة شفت شوف ازاي بقى ان يرى رسول الله صلى الله عليه وسلم جبريل منذ صغره فيعتاد ذلك وجرت هذه الحادثة خلي بالك من من حادثة شق الصدر دي انا مش عايز اعديها كده مجرد سرد ان حصلت حادثة شق الصدر لا لا لا, لا. عايزين نستفيد منها نمرة واحد لتكون العصمة اتنين ليرى جبريل ويعتاد رؤية وجه جبريل ثلاثة اتخذت هذه الحادثة هذا الشكل المادي الحسي تحت أسماع الناس وأبصارهم كل الدنيا عرفت في بني سعد عرفوا ايه ده ده جاله ملكين شقوا صدره وطلعوا منه حاجه وفي مكه عرفوا ايه الولد رجع ليه لا اصله حصلت له حادثه شق الصدر ليكون ذلك اقرب الى ايمان الناس به وتصديقهم برسالته فيما بعد كذلك من فوائد تلك الحادثة ان اخراج العلقة من قلبه تطهيرا له من حالات الصبا اللاهية العابثة ما كانش بقى طفل زي الاطفال زي ما انت شايف كده يروح يجلس على مجلس جده ما كانش زي الاطفال بيلعب مع الاطفال ويجري مع الاطفال ويلهو مع الاطفال صار متصفا منذ طفولته صلي عليه صلى الله عليه وسلم بصفات الجد والحزم والاتزان وغيرها من صفات الرجولة الصادقة وهذه عناية الله بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم وهذا من حفظ الله لسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وأنه ليس للشيطان عليه سبيل منذ ولادته رجع رسول الله وعمره ثلاث سنين إلى أمه يتمتع بحنانها في أهم حقبة من عمر الطفل أنا بقول إن أنا بقالي أكتر من عشر سنين بكتب في تربية الأولاد واللي بنقلبه نعيده لسه احنا فيه مخلصش حاجة منه وكان فتح لي في فترة من فترات قضية الخصائص السنية للمراحل او الخصائص خصائص المراحل السنية وقلت كده ان الطفل من سن سنة او من اول ما يتولد لسن سنتين دي مرحلة من سنتين لاربعة مرحلة من اربعة لستة مرحلة من ستة لعشرة مرحلة من عشرة لخمستاشر مرحلة من خمستاشر لتمنتاشر تسعتاشر مرحلة كل مرحلة لها خصائص لو عرفنا خصائص المراحل السنية نرتاح لما نحس ان الطفل بيعمل كده نقول عادي هو السن ده كده نعالجها ازاي فسن ثلاث سنين ده احوج ما يكون الطفل الى حضن الام الطفل ارتباطه بالام شديد جدا في هذه السن لو من سن سنتين لسن اربعة هذا السن آه قدر الله هذه الحادثة ليعود إلى أم ما احنا هنقول بقى ان الأقدار كلها اللي مسيرها ربنا عشان يربي سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم تجد بعض الأطفال اللي فقد حضن الأم وحنان الأم وقبولات الأم وعناية الأم في المرحلة دي من اتنين لاربعة لأن عادة الأم بعد سنتين يا إما بتحمل يا إما بتنشغل بيتفطم بترمي الولد فتجد دائما حاسس انه حرم من حنان بيدور عليه احيانا يدور عليه بالزوجة احيانا يدور عليه في, في حرام الحنان اللي افتقده من سن سنتين لاربعة او افتقدته البنت احنا بنتكلم عن بنتكلم عن الاطفال يا بنتكلم عن الولد والبنت الرسول ربنا سبحانه وتعالى قدر ان الرسول يرجع لامه قبل سن الثالثة عشان يظل مستمتع وان كان في حضن برضو المرضعة الا ان حضن الام يختلف ظل مستمتعا بحضنها وحنانها فكان لا يفارقها ولا تفارقه إلى أن بلغ ست سنين بقى إشكال ال KG 1 وال KG 2 إشكال الحضانة أنا والله بأشفق على أولادي وهم صحيين الساعة ستة ونص الصبح الساعة سبعة خارج لابس وشايل الشنطة على ظهره ورايح الحضانة والله يعني منها لله الحضانة دي رايح الحضانة حرم من حضن أمه في البرد ده ومن دفاها ومن الوقت المهم ده معاها وراح الحضانة سمة عصرية جعلت حتى الأطفال بقى فيهم أشياء غريبة مش بلاش نتكلم دلوقتي عن موضوع الأطفال ده عشان هيفتح عندي حاجات كتير الشاهد إيه إن سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم ظل في حضن أمه إلى أن بلغ ست سنين من ثلاثة لستة استمتع بأم وعايز أقول أنك تجد في الشباب في مرحلة الشباب خصوصا اللي احنا بنسميها مرحلة المراهقة فرق شاسع فرق شديد جدا بين ولد استمتع بأمه يعني قعد في حضنها وفي حنانها وفي عنايتها وفي تعليمها ليه وفي اكرامها ليه وبين ولد حرم من ذلك فرق شاسع بين الولدين دول وهو ابن ست سنين بدا لها لأم سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم أن تعرفه على أخواله من, بدي من بني عدي بن النجار وتزيره إياهم هي قاعد مع جده وأعمامه وأمه أمه كانت من المدينة إخوانها بني عدي بن النجار في المدينة أرادت أنه يتعرف على أخواله ويزورهم خلاص ست سنين بقى راجل وهو ده كان سن المدرسة ست سنوات فقدمت عليهم به وبقيت عندهم نحو شهر قعدت شهر في المدينة مع إخوانها وأخواتها وهو يتنقل بين أخواله وخالاته ثم احتملته راجعة إلى مكة ومعها حاضنته أم أيمن أم أيمن كانت جارية عند عبد الله أبيه فلما مات وتركها ورثها النبي صلى الله عليه وسلم فكانت حاضنته فماتت أمه وهي راجعة به إلى مكة ودفنت بالأبواء بين مكة والمدينة وكانت صدمة شديدة لسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وظل رسول الله صلى الله عليه وسلم يذكر أمه ويعيش بذكراها حتى أنه استأذن ربه أن يزور قبر أمه فأذن الله له فمضى إلى قبرها وبكى عنده ده بعد النبوة هي الأم هي الأم التي يبكى عليها هي الأم التي التي يعاش في أكنافها وأعطافها هي الأم الأم هي الفقد الحقيقي حين تفتقدها الأم هي الأم الأم التي إن كانت لك أم فمرغ خديك تحت قدميها خرج رسول الله خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة فذهب رجل يقول يا رسول الله أريد الغزو قال ولم قال أريد الجنة قال ألك أم قال نعم قال الزم قدمها فثم الجنة إلى الذين لا يعرفون قدر الأم إلى الذين يشكون قسوة الأم إلى الذين يعانون من ظلم الأم كل هذا يحتمل وكل هذا ظلمها أذاها قسوتها جفاؤها أنت أحد أسبابه وكل هذا يحتمل إن كانت الجنة تحت قدمها ماتت أم رسول الله وجلس رسول الله بعد رسالة استأذن ربه أن يستغفر لها فلم يؤذن له أنها ماتت على غير دين الإسلام ولكن استأذن ربه أن يزور قبرها فأذن له وجلس رسول الله صلى الله عليه وسلم عند قبر أمه يبكي ولنا أن نتأمل ما سر بكاء النبي وهو كبير وهل يستغني كبير أو صغير عن أم إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما إما يبلغن عندك الكبر عندك لما تكبر أمك لما يكبر أبوك محتاجين الحضن اللي ادهولك بالنهار وانت صغير في أول عمرك بقوا هم محتاجينه وإن مريضا وإن غاب عن الوعي وإن صار فيهما حدة وإن أصيب بالزهايمر وإن وإن أمك أمك أمك أمك ثم أباك لا تنازل في ذرة واحدة من حق الأم اوعى تفكر انك في يوم من الايام هتقدر تستغنى عن ام لقد بكى رسول الله صلى الله عليه وسلم وكان قد تعدى الخمسين بل قارب الستين وبكى لأمه الأم هي الأم وسبحان الله كأن الله أراد لحكمة عظيمة أو إن شئت فقل لحكم عديدة جليلة أراد الله أن ينشأ رسوله يتيما يولد وقد مات أبوه ثم يبلغ الست سنين فتموت أمه لتتولاه عناية الله وحده ليعيش في عناية الله وحده بعيدا عن الذراع التي تمعن في تدليله بعيدا عن المال الذي يزيد في تنعيمه رباه الله وحده بعيدا عن اب ولا ام ولا جد عم عنده اطفال كثيرين فمشغول عنه لكي لا تميل نفسه الى مجد المال ولا الى طلب الجاه اراد الله الا يتاثر بما حوله من معنى الصداره والزعامه كانت الزعامه في عبد المطلب وماتت بموته وانتهت بانتهائه وانقضت بانقضائه اراد الله أن تنتهي الزعامة وأن تنتهي الصدارة وأن ينتهي المجد وأن ينتهي الجاه وأن ينتهي المال وأن ينتهي الأم والأب والجد والعم فقير والأعمام كثير لكي لا تلتبس قداسة النبوة بجاه الدنيا يبقى نبي مش باشا يبقى نبي عبد لله مش بفلوسه وثروته ولا بجده وابيه ولا بتربيه أهل الله ليقول له الله ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى عشان يقول له وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت كنت تدري كنتش تعرف
يريد الله أن يصنعه على عينه
ويرى الناس ذلك
إن مش جده مش أبوه
مش امه مش عمه
محمد صناعة ربانية صلى الله عليه وسلم
ذهبت الصدارة والزعامة والرياسة والجاه والمال بذهاب عبد المطلب لكي لا تلتبس على الناس قداسة النبوة بجاه الدنيا لكي لا يحسب الناس أنه يصطنع النبوة ابتغاء الوصول إلى الصدارة والزعامة كجده وأبيه عشان ما تلتبسش على الناس الأمور لقد كانت المصائب التي أصابت النبي صلى الله عليه وسلم منذ طفولته بقدر الله كموت أمه كموت أبيه ثم موت أمه ثم موت جده حرم عطف الأب وذاق كأس الحزن مرة بعد مرة كان ذلك من صناعة الله له لقد كان ذوقه كأس الحزن لقد, لقد كانت معاناته تلك المحن سببا في جعله رقيق القلب مرهف الشعور فالاحزان تصهر النفوس وتخلصها من أدران القسوة والكبر والغرور هذه الأحزان تجعل النفوس أكثر رقة وأشد تواضعا مواصلة الأحزان وتوالي المحن تجعله رقيقا طيبا حنونا لينا لذا قال له الملك ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث وصهرته الأحزان وصنعته صنعت منه هذه الأحزان الوصف الذي وصف به كان متواصل الأحزان صلى الله عليه وسلم ماتت أمه حزنه عليها كان واضحا وانتقل رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى كفالة جده وحين ينتقل الطفل من أبيه إلى أمه إلى جده بيت واحد وفرق كبير أن ينتقل إلى زوج أم أو أن ينتقل إلى عم حتى جد ما زال الطفل يحتاج إلى حنو جد وخبرة جد وتعليم جد وحسم جد أين الأجداد وما دورهم في الحياة إنني أنادي الأجداد خلاص بقى دورك تقعد على القهوة تلعب دومنا وتشرب شيشة خلاص بقى دورك تقعد قدام التلفزيون يا جدي يا جد خلاص بقى دورك في الحياة انك تقرا الجرايد وتحل الكلمات المتقاطعة خلاص بقى دورك في الحياة انك قاعد قدام التلفزيون ليل ونهار تقلب القنوات لا يا جد ليك دور في تربية الاولاد دول يا عم الشيخ انا تعبت وعايز ارتاح لا يا عمي انت تعبت ولازم تكمل مجهودك لحد ما تلقى ربك وهو عنك راض خطابي الى الاجداد محتاجينكم محتاجين خبرتكم في الحياة محتاجين جهدكم انا مريض ومش قادر لما تشتغل في تربية الاولاد وتجميع الاولاد وتعليم الأولاد وتصحيح مسار الأولاد لعل هذا يستجلب الصحة القعدة هي اللي بتجلب المرض إنني في نهاية هذه الحلقة نداء إلى الأمهات نداء إلى الأجداد نداء إلى الآباء أنادي أهيب بكم أستحلفكم أرجوكم هؤلاء الأولاد مستقبل الأمة نفسياتهم قد يحتاج الابن إلى مجرد أن تأخذه الأم في حضنها وتربط على ظهره وتمسح على رأسه وتقول له أنا بحبك يا ابني أنا بحبك يا بنتي أنا خايف عليك قد يحتاج أبناؤنا عدة الأمة ومستقبلها إلى جد يقول له يا ابني لما كنت صغير حصل لي كذا وتعلمت كذا وفهمت كذا والولد يستهزئ بيه ويقول له يا جد خلاص الزمن ده اتغير الموضوع احنا بقينا في زمن تاني ولكن الكلام اللي انت قلته يا جد هيفضل في دماغ الولد هيفتكره في يوم من الايام في موقف من المواقف اولادنا امانه والامه زي ما انتم شايفين محتاج صناعة يا ترى هنستفيد من سيرة الرسول صلى الله عليه وسلم ازاي نربي اولادنا انا بحبكم في الله استودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته نبي الحب إليك الصيف ان احنا نقرب ولادنا من ربنا شوية تغمر القلب المشاعر
فتحبك ملائكة الرحمن